والجمع ثقات ومراجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آي الذكر الحكيم مع سورة آل عمران من الآية الثانية مع, مع الآية الثانية والستين إلى الآية السبعين بإذن ربي تبارك وتعالى وقبل البدء في التلاوة المنهجية وعرض ما في صفحة اليوم نرحب بضيفي هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا يا شيخ محمد اهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك ربنا يكرمك يا شيخ وأخونا اللي غاب عنا طويلا أخونا الشيخ ياسر محروس أهلا يا شيخ ياسر اهلا بحضرتك يا مولانا شرفت برنامج رواية ورش الله يرضى عنك يا الله شرف.
يكرمك الله يرضى يا شيخ عنك يا ياسر، مولانا الله يكرمك كما عودناكم نبين ونبرز ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قبل البدء في الأداء العملي بإذن الله نلتف سويا عندنا التلاوة المنهجية من الآية 62 إلى الآية اتن- إلى الآية 70 عندنا في الآية 62 قول الله تبارك وتعالى وما من إله إلا طبعا أنا عايز بس أبين حاجة إن ابتدينا نغير في شكل التلاوة المنهجية في شكل إبرازها على ال- الشاشة هنبتدي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي نبرز الآيات هنبرز الآيات عشان نبقى مع بعضنا شايفين متن الآية بالكامل وإحنا بنبين ما فيه أو على رواية ورش عندنا ما من إله إلا عندنا أولا كلمة من إله نقل حركة الهمز اللي هي الكسرة إلى الحرف الساكن اللي هو مين النون يبقى حركة الكسر هتروح لحرف النون فتقرأ من إله من إله طيب عندنا إيه تاني عندنا كلمة إله إلا إله إلا فيه النقل طيب يعني إيه فيه النقل لو أنا كتبت إله مش هكتبها بنون طب لاحظوا معايا كده هتتكتب إزاي إله إله إلا أدي النون أهي نون التنوين وراها الهمزة طيب لما أجي أنقل الكسرة بتاعت الهمزة هتروح لمين؟ هتروح للنون فتقرأ حينئذ إله إلا إله إلا هكذا تقرأ يبقى المقطع كله إزاي يقرأ وما من إله إلا وما من إله إلا هكذا تعالوا نتابع ما في الآيات الأخرى عندنا الآية 64 الآية 64 بتقول إيه قل يا أهل الكتاب أو زي ما أنتم شايفين متن الآية ظهر بالكامل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عندنا إيه في هذه الآية؟ عندنا شايفين الخطوط محطوطة فين أول خط محطوط عند كلمة تعالوا إلى تعالوا إلى هيقرأ إيه بالنقل فتنتقل كسرة الهمزة إلى حرف الواو فتصير المنطوق واو مكسورة فتقرأ تعالوا إلى تعالوا إلى عندنا إيه تاني عندنا وبينكم ألا وبينكم ألا فيها صلة ميم الجمع هنعمل إيه؟ صلة ميم الجمع ولو تفتكروا أن في الحلقة السابقة أكدت على هذا الكلام مع الشيخ عصام في الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات من البرنامج وأكدت وقلت أن صلة ميم الجمع الميم زائدة حرف الميم زائد فإذا حذف تحول اللفظ من جمع إلى مفرد ده أول حاجة وقلت إن ميم الجمع بفكركم إن ميم الجمع مسبوقة بكاف أو بتاء أو بهاء فلما نيجي نشيل الميم وبينكم لما اشيل بقى خلاص بقى ميم الجمع دي وبينك صح ولا لا فيتحول الكلام سياق الكلام من جمع إلى يتحول سياق الكلام من جمع إلى مفرد وشوفوا الميم مسبوقة بحرف مين الكاف يبقى دايما وابدا ميم الجمع مسبوقه بكاف او بتاء او بهاء ده اول حاجه النقطه الثانيه اللي اكدت عليها امتى ورش يعمل صله ميم الجمع لما يجي ورا ميم الجمع مين همزه فلما يعمل الصله ما المقصود بكلمه الصله الصله ان انا هخليها واو واو ب وبينكم مو طب الواو دي هتتمد كم حركه هتتمد ست حركات تعالوا شوفوا كده حتى متن الايه قدامنا ماشي ازاي قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى خلاص عملنا النقل اللي فيها تعالوا إلى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله يبقى كلمة وبينكم صلة ميم الجمع فتقرأ وبينكم ألا إيه تاني عندنا عندنا الخط الثالث في كلمة شيئا شيئا لاحظوا إن خلاص اتفقنا إن ده اسمه مد لين مهموز فيه التوسط و الإشباع فيه التوسط والإشباع التوسط أربع حركات والإشباع ست حركات عندنا كمان بعضا أربابا بعضا أربابا كما هو متعود لدينا فيه النقل التنوين ورا منه همزة نقل ما هو التنوين نون ساكنة صح ولا لأ طب لما تكتب الكلمة دي هتكتب إزاي بعضا أربابا ده لو كتبتها على حفص بعضا أربابا طب لما ورش يعمل النقل هتروح الفتحة بتاعت الهمزة خلي بالكم الهمزة حركتها ايه ما انا خلي بالي لازم عينيا دايما على حركة الهمزة لازم دايما عينيا على فين على حركة الهمزة والهمزة مفتوحة فالفتحة تروح لمين لحرف النون فتبقى النون مفتوحة بعضنا بعضنا ربابا بعضنا ربابا هكذا طيب تعالوا نشوف الآية 65 بتقول إيه الآية 65 عندي في المقطع قال الله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده صح ولا لأ فهنجد عندنا كلمة التوراة التوراة الألف مقللة قولا واحدا وطالما أني ذكرت كلمة كأي لفظة لورش عن نافع مقللة قولا واحدا إذا لا هذا اللفظ لا يرتبط بإيه بالبدل التوراة التوراة عندنا ايه تاني والانجيل خلاص احنا المفروض بقى شربنا النقل خلاص والانجيل يبقى لما هعمل النقل هتبقى المنطوق لم مكسوره والانجيل والانجيل هكذا طيب تعالوا نشوف الايه 66 فيها ايه الايه بتقول ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أول لفظة أو يمكن هي اللفظة الوحيدة اللي في هذه الآية لورش عن نافع يمكن أول مرة بنمر عليها أول ذي بدء كده تابعوني لحظة كلمة ها أنتم أول ذي بدء فيها أن الألف لو لاحظنا الكلمة مكتوبة ازاي في المصحف ها أنتم هاء مفتوحة ألف مادية خنجرية صغيرة وهمزة مفتوحة ها أنتم خلي بالكم من التقسيمة اللي هقسمها دلوقتي أولا الألف اللي بين الهاء وبين الهمزة الألف الخنجرية دي ورش عن نافع يقرأ هذه اللفظة بحذف الألف خلي بالكم من اللي بقوله أول حاجة لورش عن نافع أن هذه اللفظة تقرأ بحذف الألف فتقرأ ها أنتم خلصنا كده دي أول خطوة تاني خطوة ورش عن نافع في الهمزة المفتوحة دي ليه فيها شغل آه ليه فيها شغل إيه الشغل اللي فيها إما إن يقراها بالتسهيل اوزنوها على كلمة أعجمي ها أنتم ها أنتم هكذا أع أعجمي ها أنتم سامعين صوتي ها ها ما قلتش ها ها ها ها كده اتنين هاء أنا مفيش حاجة اسمها ها ها ولا في حاجة اسمها ها آ لا الهمزة محققة ولا التسهيل حرف هاء وأظن أنا قطعت باعك طويل في الكلام ده قبل كده في حلقة من الحلقات الح... الهمزة المسهلة لا هي تتحقق ولا هي تطلع حرف هاء يبقى إذا ما ينفعش اسمعها هاء ولا اسمعها ها ها لا دي صح ولا دي صح من جهة التلقي والله أعلى وأعلم خلاص لكن الشاهد الهمزة المسهلة أنا قلت قبل كده حرف فرعي يتردد بين مخرجين والله لو الهمزة اللي أنا بسهلها مفتوحة يبقى تتردد بين الهمزة والألف والحمد لله هنا الهمزة مفتوحة يبقى هتتردد بين الهمزة والألف ها سامعين صوتي بيمط على الألف ها ها ها, ها. سامعين الصوت ها, ها لا قلت آ ولا قلت ها ها هانتم هانتم ده التسهيل الوجه الثاني ان يقلب الهمزة دي ألف فتبقى ألف مادية بس السؤال الألف المادية دي الحرف اللي وراها مين هتقولوا لي نون تشكيلها ايه ساكنة واحنا حافظين ان الالف المادية ساكنة ولا لا حروف المد دايما ايه ساكنة ودي الالف المادية ساكنة ووراها نون ساكنة فالتقى ايه ساكنين وما ينفعش يلتقي ساكنين كده واسيبهم لو كان التقى ساكنين في كلمة واحدة خلاص التقى ايه ساكنين فتخلصنا من الساكن الاول بالمد الايه المشبع هانتم ها همد ست حركات وما انساش غنة النون انتم هانتم ما حدش يخلص يخلط الالف اللي هتتمد ست حركات بغنة النون غنة الاخفاء الحقيقي طيب نشوف بقى الكلام اللي انا قلته دلوقتي هنقول ها انتم قرأ ورش عن نافع اللفظ السابق أولا بحذف الألف هكذا ها أنتم من غير ألف طيب ثانيا حرف الهمزة لورش عن نافع ألف أو رقم واحد التسهيل بين الهمزة والألف ها أنتم ها أنتم إيه تاني الإبدال ألف مع الإشباع ها أنتم هانتم هكذا ماشي طيب نروح للآية 68 الآية بتقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أولا لاحظوا كده أنا حاطط كم خط في الآية ديت حاطط أربع خطوط عندي كلمة أولى وعندي كلمة النبي وعندي كلمة آمنوا وعندي كلمة المؤمنين ماشي الكلام كلمة أولى بصوا كاتب جنبها إيه أولى وقفا هي الألف إمتى هتيجي أنا لما بقرأ الآية إن أولى أولى الناس إذا ما في ألف حال الوصل إنما الألف متى تثبت حال الوقف أولى إذا الألف هترجع للكلمة دي إمتى وقفا عشان كده الألف دي فيها وقفا الفتح والتقليل بس الفتح والتقليل هيبقى إمتى حال الوقف حال الإيه الوقف لأن الألف مش هترجع إلا إمتى مش هترجع إلا حال الوقف على كلمة أولى وطالما قلت إن لفظ فيه الفتح والتقليل إذا هذا اللفظ يرتبط بالإيه بالبدل ادي رقم واحد رقم اتنين كلمة النبي مش غريبة علينا قرأ ورشي بإثبات الهمز هكذا النبي النبي هكذا عندنا كلمة آمنوا مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع المؤمنين خلاص بقى الهمزة ساكنة هنبدلها وهتبدل بواو مادية فتصير المؤمنين عندنا الآية 9 و60 كلمة من أهل طبعا فيها النقل فتقرأ بنون مفتوحة من أهل من أهل أما الآية 70 آخر آية في صفحة اليوم كلمة بآيات مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع هذا ما في تلاوة اليوم بإذن رب تبارك وتعالى هنستمع إن شاء الله للشيخ محمد مصطفى وهو بيقرأ هذه الصفحة بأوجه ثلاثة البدل فننصت ومستمعين للتلاوة تفضل يا شيخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ألا نعبد خلي بالك إلا من حاجة بقى علم الوقف والابتداء مهم جدا لما نيجي نقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد أنت نفيت العبادة نفيت العبادة خالص فهذا اللفظ مطلق لكن ألا نعبد إلا الله الاصل كنت عاوز بس النفس ما آه، ساعدنيش ولذلك الأصل- تمام كلامك جامد مم.
تمام يبقى إذا ننتبه نشوف قرب المسافة خلاص سواء بيننا وبينكم ألا على الأقل لو نفسي اتخنق خالص خلاص الاصل انا كنت عاوز بس ما, ما تمام نفس- مش نفس كان مشكلة ربنا يلا، يكرمك.
اتفضل يا شيخ محمد
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلا الله ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بس عايز حاجة بقى انت هتعيد الآية دي تاني لأن مش هفوتها لك خلاص هاتها بقى تاني يلا ايش يا عم؟
بس انتبه لحاجة أزمنة المدود أنا يهمني حاجة يا شيخ محمد اتفضل.
صحيح احنا بنتعلم ورش نعم.
بس معانا أساسيات ما ينفعش نغفل عنها زي إيه أزمنة المدود نعم.
الست حركات لأن ده اللي هيميز ما بين ورش وحفظ زي- زي.
الأمر الآخر في أساسيات أخرى زي زمن الغنة ما ينفعش إلا عن حركتين نعم.
فلننتبه لهذا يلا قول يا أهل الكتاب مرة أخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله جميل
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا مم.
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تمام فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ايوه كده هدي رتم القرايه هتطلع الاحكام جميله يلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم هم.
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون طب قول لي اعمل فيك ايه السؤال الاول ماشي.
السؤال الاول اولا قلت يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وقفت خلاص وبعدين نعم.
بدات قلت وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعدي.
من بعدي وقفت ما وقفت- على موضع ما يتوقفش فيه ما وقفتش ولو وقفت فيه مم.
ما ينفعش تفصله عما بعده دي اول حاجه نعم الحاجه الثانيه انك وصلت موضع يتوقف فيه يعني انت مشيت معايا بالعكس خلاص بس.
اذا هنيجي دلوقتي يا اهل الكتاب نعم.
هاتها لي تاني خلاص ولما نقف عند ابراهيم ارجع تاني لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه ورش والانجيل وقف.
الا من بعده في بعض وقفات عند ورش نعم.
ولكن احنا عايزين نمشي على ان الناس فاتحه مصاحف حفص نعم الناس فاتحه معانا مصاحف حفص فمش عايزين ايه حاضر.
نلخبط الوقوفات اللي معاهم
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
الايه اللي جايه بقى هتجيب لي الكلمه الاولى بالوجهين التسهيل ثم الابدال هانتم أنتم كمان مره التسهيل برضه اه أنتم بس خلي بالك من الفتحه ها هان هانتم أنتم جميل هات الإبدال.
أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم قول لي نعم.
هي الميم لما يجي وراها فاء بنعمل فيها ايه زور يعني مش اخفاء لا طيب اقرا اقرا عيدها تاني عيد اول الايه تاني
أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى مم.
إن أولى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صل على النبي محمد اللهم صل وسلم قول لي نعم هي أولى أنت وقفت عليها نعم.
عملت فيها إيه فتحت وقللت في الوقت حلو كلام جميل أنا موافقك عليه للآخر نعم رحت الأمانو آه.
جبتها بإيه قص.
عاوز تربط و- استناني بس يعني انت دلوقتي جاي تقول لي عاوز تربط ما اسمعني نعم.
انت دلوقتي اولى فيها فتح وتقليل نعم ورحت عند امانه فيها قصر توسط وتوسط واشباع صح كده عاوز تربط زي ما قلت لي لما كده، عملت يبقى- فتح وتقليل وقصر وتوسط مين مشي مع مين ومين ما مشيش مع مين مم.
انا راجل مبتدئ عايز اتعلم منك أيوة، حاضر.
مفيش حاجه مشيت اذا تجيب اولى بالفتح عليه القصر والإشباع.
وتوصلها ماشي.
لان في الوصل مش هيبان حاجه نعم وتوصلها وتروح لحد امانه بالقصر والاشباع وترجع نرجع تقوم نجيب- مقللها في نقللها.
الوقف وتروح عند التوسط نوصلها.
والاشباع طبق يا عم محمد إن أولى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ادي القصر آمنوا
تمام إن أولى مم.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا توسط
آمنوا إشباع.
والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
مم.
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله مم.
بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله يفتح عليك الله يكرمك.
الله يكرمك يلا يا شيخ ياسر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ۖ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم جميل ها أنتم لا
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم مم.
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى جميل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا مم.
والذين آمنوا جميل إن أولى مم.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بارك الله فيك يا شيخ بارك ياس الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد شرفت الفقرة الأولى من هذا البرنامج شرفت الفقرة الأولى يا شيخ ياسر خير.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إخواني وأخواتي فاصل وسنعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى انتظرونا مع الفقرة التعليمية مع الشيخ عصام انتظرونا أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات لتعلم رواية ورش كما تعلمون أن ضيف هذه الحلقة أو هذه الفقرة تحديدا أخونا الشيخ عصام أهلا يا شيخ عصام اهلا بك يا شيخ محمد آه أنت يا شيخ عصام حضرتك استعرضت معنا في الحلقات السابقة القراءة بوجه قصر البدل ثم قرأنا بوجه توسط البدل ثم جمعنا ما بين القصر توسط والتوسط هل فيما مضى أحكام غامضة أو واضحة أو لك فيها تساؤل هو كان في حكم النقل نعم كنت آه، يعني أنا كنت من خلال القراءة اللي فاتت كنت معتقد إن أي نون ساكنة أو تنوين جه بعده همزة بنعمل حكم النقل تمام لكن في كلمة زي الإنجيل الأرض الآيات مم.
آه، عملنا النقل ليه؟
عملنا النقل ليه اعلم أخي الكريم أن النقل قاعدة من قواعد رواية ورش وكما بينت سابقا إن إحنا عندنا عشان نتعلم أي رواية يا شيخ عصام بينقسم الأمر إلى شقين أو إلى قسمين عندي حاجة اسمها أصول الرواية وعندي حاجة اسمها فرش الرواية فرش الرواية كما هو معلوم كلمات مخصوصة تقرأ بكيفية معينة أو تقرأها الرواية بهذه الكيفية قرأها النبي محمد هكذا صلى الله عليه وسلم كنحو فتبينوا تقرأ فتثبتوا في قراءات أخرى إلى آخره كنحو مالك يوم الدين في الفاتحة تقرأ ملك يوم الدين في قراءات أخرى ده فرش الحروف تمام.
أما بالنسبة لأصول الرواية دي القواعد يا شيخ عصام اللي هي القواعد التجويدية للرواية يعني على سبيل المثال المدود مثلا متصل ومنفصل يقرأ بوجه الإشباع مد البدل لورش العنف يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع ده, ده أصول الرواية من هذه الأصول أو من هذه القواعد حكم يسمى بالنقل ما هو الغرض من النقل أو ما هو الهدف من النقل إحنا عندنا أخي الكريم العرب كانت بعض القبائل العربية عندها ثقل حال النطق بحرف الهمزة حال النطق بحرف الهمزة الهمزة فالعرب تخلصوا من حرف الهمزة بعدة أشكال أو بعدة صور من هذه الصور ما يطلق عليه النقل يبقى النقل دوت يا شيخ عصام صورة من صور التخلص من حرف الهمزة كانت نح... كنا نحذف الهمزة أو العرب كانوا يحذفون الهمزة والحركة اللي فوق الهمزة تنتقل للحرف الساكن اللي قبل الهمزة يبقى نستشف من هذا الكلام يا أخي الكريم إن عشان أعمل النقل لازم الحرف اللي يكون قبل الهمزة حرف إيه؟
ساكن ده أول حاجة م.
الشرط الثاني يا أخي الكريم إنه الحرف الساكن ده لازم يبقى ساكن صحيح لازم يبقى إيه؟
ساكن صحيح يعني إيه ساكن صحيح يا شيخ عصام؟ يعني يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة اللي يتابع معايا في صفحة النهاردة هيجد أن كلمة من إله اللي بنقراها النهاردة هيجد على النون رأس الحاء الصغيرة تمام يبقى إذا الهمزة جه قبلها حرف ساكن وفي نفس الوقت مرسوم عليه رأس الحق الإيه؟ الصغير ده تاني شرط طب تالت شرط يا شيخ عصام إن يكون من كلمتين النقل يبقى منين؟
كلمتين من كلمتين يبقى احنا طرحنا ثلاث شروط الحرف اللي قبل الهمزة لازم يبقى ساكن الساكن ده لازم يبقى ساكن صحيح يعني مرسوم عليه رأس الحاء الصغير ال- عشان أعمل نقل لازم يبقى من كلمتين طيب هتسألني زي ما أنت سألتني دلوقتي الأرض الإنجيل الآيات الآيات ظاهر الموضوع لما أبص ده كلمة مش كلمتين لكن السؤال يا شيخ عصام الألف واللام دي من أصل الكلمة أم أرض فنعتبر إن ألف واللام دي كلمة خلاص دخل عليها اسمها لام التعريف دخل على أرض فبنعتبرها منفصلين بنعتبرهم إيه؟
منفصل منفصلين زي آيات أصلها ال زائد آيات الإنجيل يكون كلمتين تمام يبقى لما يحصل نقل مع لام التعريف اللي هي الالف واللام يبقى الامر ما حدش يجي يشكل علينا ويقول ايه لا لا لا استنى يا شيخ محمد دي كلمه لا دي مش كلمه دي اصلها الف ولام زائد الكلمه اللي وراها قال التخلص من حرف الهمزه دي صوره من الصور اللي تخلص بها العرب من حرف الايه الهمزه ثانيا عشان تعلم اخي الكريم ان النقل قاعده من قواعد روايه ورش.
ورش بل اصل عشان ناكد الاسس والمصطلحات بل هو اصل من اصول الروايه ماشي يا شيخ عصام دوت ملخص سريع ولنا إن شاء الله لقاء بإذن رب تبارك وتعالى عن كل الأسئلة اللي حضرتك عايز تطرحها بإذن الله تعالى في شيء غامض عندك في الرواية بل هنتعرض مع أصول الرواية وإحنا مع بعضنا إن شاء الله لو في شيء غامض عندك طيب شيخ عصام أنا عايز أخش في صفحة النهاردة اللي كانوا إخواننا الشيخ محمد مصطفى في الفقرة الأولى أراها وأخونا الشيخ ياسر فأنا عايز أبدأ بالصفحة دي بس أنت قرأت بالقصر وقريت بالتوسط وجمعنا بينهم صح؟
مم.
طيب عايز يعني ايه اطبق معاك النهارده وجه الاشباع تاني انت قريت معايا برضو بالاشباع بالإشباع قرينا آه.
بس عايز ااكد معاك الاشباع تاني عايز ااكده طب ممكن نجيب الصفحه دي بالاشباع حاضر.
بس سؤالي لو قبلك كلمه فيها فتح وتقليل وانت بتقرا بالاشباع هيبقى فيها فتح وتقليل نصيب الاسد آه.
ولو قبلك لنا هموز هيبقى فيها أربعة وستة الله يفتح عليك يلا نجيب الصفحه دي يا شيخ حسام بالراحه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله أو شوف النقل يا شيخ عصام من كلمتين مم.
يلا وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن أعلمك حاجة يا شيخ عصام عشان نثبت الأسس لما تيجي تقرب إشباع البدل وأنت بتقف على أواخر الآيات الحكيم ده لما نقف على مش مد عارض للسكون عرض لسكون اعلم أخي الكريم أن العارض للسكون أقوى من مد البدل ما ينفعش أشبع بدل وأقف على العارض للسكون بأربعة مم.
أقف على العارض للسكون بكام؟
آه ستة بست حركات لو هشبع البدل لو تشبع البدل طب ولو هتقصر البدل يا إما يساويه العرض اتنين يا يعلى عليه أربعة وست طب ولو هوسط البدل يبقى يا إما أربعة العرض يساويه أربعة يا يعلى عليه لأن العرض ممكن يعلى على البدل لأنه أقوى مم.
أعلى عليه وستة. يعني فيبقى ممكن أعمل ست.
توسط أو كسر وأعلي البدل عليه بز... لا وأعلي ال- ال- العارض.
العرض عليه يبقى لو انت نثبت القواعد بقى لو انا قرأت بقصر البدل اروح على العارض بكام اتنين أربعة ستة ولو وسطت البدل اروح على العارض بكام أربعة وستة ولو و- بشبع البدل يبقى لازم ستة ماليش الا ست طب يلا بقى وان الله لهو العزيز الحكيم اذا انت بتشبع البدل يبقى كل العرض اللي هيقابلك ستة يلا وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة خلي بالك الواو عليها ايه يا شيخ عصام اه سكون راس الحاء ساكن في- صحيح يبقى في ووراها همزة هنعمل ايه يبقى هنعمل نقل يلا
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله خلي بالك الله عارض عارض لفظ برضو.
الجلالة مم.
هنقف بستة يلا ألا نعبد ونكمل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أدي أربعة هتجيب إيه دلوقتي ستة وتوصل بيه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وبع- بعضنا ربابة ده اسمه إيه يا شيخ حسن ده نقل تمام
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جميل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون بص يا شيخ عصام الكلمة اللي جاية فيها وجهين بس قبل ما أقول لك على الوجهين لما تتتبع معايا الكلمة دي يا شيخ عصام هت في بين الألف وبين الهمزة ألف مادية صغيرة كده ألف خنجرية ها أنتم آه ها أنتم الألف دي اللي بين الهاء والهمزة يا شيخ عصام لا تقرأ محذوفة ورش عن نافع يقرأ بحذف الألف اللي بين الهاء والهمزة فتقرأ ها أنتم خلاص ما بقاش في ألف في النص ها أنتم صح كده تمام الحاجة التانية يا شيخ عصام الهمزة دي الهمزة دي ورش ليه فيها وجهين يا يسهلها وانت عارف التسهيل أعجمي مرة علينا في حفص تمام.
أعجمي فتقرأ ها أنتم تتقال إيه ها أنتم اه بس خلي بالك من الغنة مم.
هانتم قولها كده هانتم أو أو يبدل هذه الهمزة بألف مادية بألف إيه؟
مادية طيب الألف المادية دي يا شيخ عصام الحرف اللي وراها مين؟
نون تشكيلها ساكنة فبقى كام ساكن؟
ساكنين مع بعض آه ففي هذه الحالة أتخلص من الساكن الأول اللي هو الألف بالمد المشبع كم حركة؟
ستة يعني آه، كده كده احنا هنشيل الألف اللي بين الهمزة الهمزة والهاء بين الهمزة ولا تمام؟
لازم حاجة من اتنين يا الهمزة إما- بقى نفسها دي بقى هعمل فيها إيه؟
يا إما سهل الهمزة تبقى هانتم بس ريح فتحة الهاء هانتم هانتم أيوة أو إن أنا آه، أشب... أحط ألف أيوة وأشبعها ست حركات ليه عشان التقاء الساكنين الله يفتح عليك
أولاد بوجهين هات الوجهين الأول التسهيل ثم الإبدال هانتم بس ليا ملاحظة هن هن لازم تريح فتحة ها هنتم هانتم كمان مرة هانتم الإبدال هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بص يا شيخ عصام اللي جاية اسمها إيه بقى قول أول الآية بتقول إيه إن أولى آه أما نوصل كلمة أولى الناس في ألف
الألف بتاعت أولى لما أوصلها موجودة لا مفيش ألف محذوفة محذوف طب إمتى ترجع الألف دي لو وقفت عليها آه لو وقفت عليها مم.
يبقى الفتح والتقليل برضه مش هيبقى إلا إمتى اه حين الوقف بالظبط لأن الفتح والتقليل للألف والألف مش هتيجي إلا في الوقف تمام صح كده طب أنت بتقرا بالإشباع هتعمل أولى إيه يبقى الوجهين الفتح والتقليل أولى أولى في حينه يلا
إن أولى أولى اوصل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا طيب في حاجتين النبي ورش بيثبت الهمزة آه زي زي نبيا نبيا آه فلما يحط همزة ورا اليه فتبقى ياء مادية تتمد كم حرف ست حركات النبي ادي واحد امنوا مد بدل وانت بتقرا بايه بالإشباع بس يلا للذين اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا جميل والله ولي المؤمنين أظن قتلنا بحثا موضوع إبدال الهمز الساكن لأنه قبلها ميم حرف من الحروف السبعة وطالما أن شفنا أن الميم حرف من الحروف السبعة يبقى هنبدل الهمزة بس يا- هنبتدي نتوقف عن شيء هبدلها إيه عبد الهواو لأن الميم الميم آه، مضمومة تمام يلا
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون كلام جميل صعب الإشباع لا جميل نقدر ناخد الصفحة دي لأن إحنا قدامنا يعني دقائق معدودات نحاول ناخدها بالقصر والتوسط والإشباع حاضر.
نحاول نجمع كده بالراحة يلا بسم الله الخلافات هتبان واحنا ماشيين في السكة إن هذا لهو القصص الحق مم.
وما من إله إلا الله مم.
وال- وإن الله لهو العزيز الحكيم جميل ال- ال- العرض لسكون هخليه اتنين لحد ما يقابلني آه لا خلي بالك لأنك بتقرا بالقصر والتوسط والإشباع يبقى لازم أجيب إشباع فهات في الآخر الإشباع يعني خليها إشباع دايما عشان إيه الإشباع لو قابلنا وإن الله لهو العزيز الحكيم مم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين تمام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله مم.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بص يا شيخ عصام أنت عملت إيه في شيئة مديتها أربعة تمشي على القصر تمشي على القصر تمشي على التوسط تمشي على التواصل تمشي على الإشباع تمشي على الإشباع حلو يبقى لنا وجه ما جاش على الإشباع اللي هو مين
ال- اللي هو القصر لا أنت مش بتشبع البدل لو أنت البدل.
أشبعت البدل هتعمل إيه في شيئة لو أشبعت البدل هيبقى أربعة أو ستة وانت جبت في دي كام دلوقتي أربعة أربعة والأربعة مشت على قصر البدل وتوسط وتوسط البدل وإشباع.
وإشباع البدل على وجه إشباع البدل لسه في حتة ناقصة على شيئة اللي هي الست حركات اه صح.
إشباع- اللي هو إشباع اه بالظبط كده هات إشباع شيئة ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده شوف عشان التوراة مقللة قولا واحدا لا ارتبطت بقصر ولا بتوسط توسط ولا ولا بإشباع أفلا تعقلون ها اه بس ما أنتم تحطش ألف هانتم ها أنتم كمان مرة هانتم ابدل هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم مم.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كده هنقف عند إن أولى الناس لأن الوقت انقضى وإن أولى الناس دي هي اللي هتبين شغلنا للجمع على القصر والتوسط وعلى التوسط وعلى الإشباع موقفنا مع هذا الكلام مع أسس الجمع بإذن ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع بعضنا إن شاء الله يا شيخ عصام الله يسلمك.
ولو عندك أي تساؤلات غامضة عليك لسه في الرواية إن متفقين شاء الله بارك الله فيك جزاك الله وشرفتنا في هذه الفقرة يا شيخ عصام جزاك الله خير أحسن الله إليكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ذلك الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعا